بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوتي في الله إنني حين أقول أني أحبكم في الله فإنني فعلا والله والله أحبكم في الله شخصا شخصا فردا فردا صغيرا وكبيرا فعلا فإذا وجدت مني ما يخالف هذا الحب فليس الأصل الأصل أني أحبك فإذا بدر مني ما لا تحبه فقل لا ده هو كده مش طبيعي ماشي اتفقنا عشان بحبكم بس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل كله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وقفنا وما زلنا مقيمون في منزلة التوبة ولنا في ذلك شهرين الآن والسؤال لسه مش عايزين تتوبوا لسه مش ناويين تتوبوا لسه مش عارفين تتوبوا أيها الأحبة بعد مرور أسبوع ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة الحقيقة التي ذكرناها في الغاية الماضي هي تعظيم الجناية اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم والندم توبة فإذا عظمت جنايتك ندمت وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك ثم ذكرنا كيف تعظم جنايتك أو كيف تعظم في قلبك جنايتك وذكرنا أن هذا بثلاثة أشياء تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء ووقفنا مع هذه القضية الثلاثة تعظيم الآمر أن الآمر هو الله العظيم فبقدر عظمته يعظم ذنبك إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت إذا أردت أن تعرف عظمة ذنبك فاعلم في حق من أذنبت إذا أردت أن تعرف كبير عصيانه فانظر من عصيت إنك عصيت الله الواحد القهار قلت لكم ببساطة إن ربنا اللي شايفك وانت بتعصي هو اللي هيحاسبك يوم القيامة هو هو سبحانه وهو الذي يضعك في النار أو يضعك في الجنة تعرف لما أنا أحسبك وما كنتش شفتك ولا سمعتك لكن حد بلغني ممكن تبقى الأمور عادية بسيطة شوية لكن لما أبقى شايفك وانت بتغلط واجي أحسبك على الغلط يبقى الغلط كبير وآه لو حاسبك وهو عليك غضبان دايما نقول ما تضربش ابنك وانت زعلان ما تحاسبوش وانت متنرفز صح ليه لانك لو حسبت ضربته وهو وانت متنرفز وانت غضبان وانت زعلان ممكن تقلع له عين ممكن تكسر له ايد او رجل صح ولا لا؟ وهو ابنك اللي بتحبه اللي بتخاف عليه اللي حريص عليه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لو حاسبك وهو عليك غضبان فسيعذبك عذابا لا يعذبه أحد شوف الأنبياء في هول القيامة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك في أهوال القيامة كل الأنبياء تلاقي الناس كلهم دار على آدم عليه السلام يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فدل ذلك على أن ربك يوم القيامة يكون ها؟ غضبان غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فاعمل حساب لقاء رب غضبان سلم يا رب سلم ولذلك يومها دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم يا رب سلم سلم فتعظم عندك الجناية أنك خالفت هذا الرب العظيم وتعظم الأمر والتصديق بالجزاء وقفنا وطولنا مع قضية التصديق بالجزاء وحررنا أن من أذنب أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة لازم والدليل من القرآن قول الله عز وجل من يعمل سوءا ها يجزى به لا نطيل وندخل في درس اللو... الليلة الجديد وهو الحقيقة الثانية من حقائق التوبة يبقى كانت الحقيقة الأولى من حقائق التوبة إيه؟ تعظيم الجناية احفظ وإلا هروحك صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أول حقائق التوبة تعظيم الجناية إيه؟ تعظيم الجناية اثنين اتهام التوبة اثنين إيه؟ اتهام التوبة يعني إيه اتهام التوبة يقول ابن القيم ألا يرضى توبته لربه أبقى مش راضي عن نفسي مش راضي عن توبتي مش راضي عن عمل الصالح أقول له يا رب أنت تستاهل مني أكتر من كده بس أنا اللي مقصر وما استاهلش ما استاهلش ان انا ابقى احسن من كده اتهام التوبة يا ما ناس تابوا وأعجب بتوبته ورضي عن توبته فرجع عن توبته عارف ليه تتذكرها من منزلة المحاسبة قلنا من المحاسبة التمييز بين ما له ها وما عليه بعض الناس بيفكر ان التوبة له مش عليه فلما يتوب قالوا لي في واحد كان بي بيشرب بانجو فتاب فقلت جزاه الله خيرا رحت اسلم الحمد لله الذي عافاك فلقيت في جيبه علبة سجاير ايدي قال لا ده انت تحمد ربنا انت ما تعرف دي ده انا كنت بلوى ده كده كويس اه هي يبقى ما تابش خلي بالك ان هو مفكر ان هو واحد كانش بيصلي بدأ يصلي اللهم تب على كل عاصم مسلم كانش بيصلي بدأ يصلي لما بدأ يصلي ما بيصليش الصبح لما تيجي تقول له صليش الصبح في الجامع ليه يقول لك يا عم ده انا جزاني الله خيرا ان انا بصليش جزاني الله خيرا لا يا عم ما جزاكش الله خيرا هو انت بتصلي لمين ده لنفسك خلي بالك انا بقول لك كده خلي بالك والله والله انا بقول لك كده عشان خايف عليه احسن واحد يقول طيب انا مش نافع خلاص بلاش وبلاش دي عند ربنا تبقى ايه بلاش ايه انت حر صح ولا لا يعني نفكر مثلا ان الله عز وجل محتاج لعبادتك مفكر ان ربنا محتاج انك تبطل السجاير لو ما بطلتش السجاير هينقص ملك ربنا لا ده انت لما تقول بلاش تبقى ايه عشرة بيقول مية ألف شوف ربك بيقول ايه تسمع اللهم صل على النبي محمد والله بحبكم في الله مش عارف انتوا مش مصدقين ليه بجد تسمع كلام ربك ده كلام ربنا بقى ترطأ ودانك كده وتعدل نفسك وتحضر قلبك وتسمع يقول ربي وأحق القول قول ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوليه ايه نوليه ما تولى عايز يلا روح اصل قلت لكم كذا مره قبل كده ان الله لا يؤوي الا من اوى اليه ومن اعرض اعرض الله عنه لازم تفهمها دي قوي انه كريم قوي لكن كمان عزيز فهمت هو رحيم ولكن ودود وودود ولكن شديد العقاب هو حليم وصبور ولكنه سريع العقاب ما تاخدش بعض اسماء ربنا وتسيب وتسيب بعضها ما تاخدش بعض صفاته وتسيب بعضها ما تبقاش مرجع ولا حروري ما تبقاش معطل ولا مشبه اهل السنة في الوسط اللهم اجعلنا منهم يا رب فلذلك ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم فاتهام التوبة انك اولا تعلم أن التوبة حق عليك فرض التوبة فرض ولا سنة يا ابني فرض على الفور ولا على التراخي على الفور على الفور التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه يبقى التوب من ذنبين الذنب الأولاني المعصية اللي انت عصيتها والذنب الثاني تأخير التوبة فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك فرض التوبة فرض ولا سنة يا ابني فرض على الفور ولا على التراخي على الفور على الفور التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه يبقى التوب من ذنبين الذنب الأولاني المعصية اللي انت عصيتها والذنب الثاني تأخير التوبة فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك واحدة لبست إشارة يوم نقول لها كده ما ينفعش تقول يا ده انتوا تحمدوا ربنا انتوا ما تعرفوش انا كنت بمشي ازاي كان شكلي ايه الحمد لله اه ونعوذ بالله من حال اهل النار لا لازم تلبسي نقاب تقول لك واحده واحده احسن اللي بتلبسه بسرعه بتقلعه بسرعه نقول لا دي معلومه غلط او تقول لك لا لازم ايه اقتنع البسه عن ايه عن اقتناع ونقول ان الكلمتين غلط كون اللي بتلبسه بسرعة تقلعه بسرعة ده نتي- نتيجة ان هي ما لبستوش لله لو لبسته لله ما كانتش ألقيته أبدا إن شاء الله ربنا ييسر كيف تصلي هنقول له أنت بطلت تصلي ليه عارف بطلت تصلي ليه لأنك ما صليتش صح لو صليت صح كانت ما كنتش بطلت ابدا لا يمكن زي بالظبط لما نيجي نقول لواحد بطل السجاير يقول ما اقدرش صح كده بطل الهيروين يقول ما اقدرش ليه يقول لك اصلها مشيت آه، في في الدم ايه انتوا مش معانا النهارده خالص يا جماعه اه يقول لك في نيكوتين في الدم فكذلك الصلاه لو ها لو مشيت في الدم ما تقدرش تدمن الصلاة تقدرش تبطلها ابدا لكن المشكلة ان انت ما عندكش دم لو عندك دم كنت تصلي اوعى تزعل وقال ايه جايين ياخدوا دم يا- آه دمك ملوث لو دمك نظيف فيه نور الصلاة ما كنتش ها تقدر تبطل صلاة أبدا كانت ما تيجي ميعاد الجرعة في الفجر تلاقي نفسك واقف الصح كده لما تجيله ميعاد الجرعة لو ما خدهاش ايه يتجنن فكذلك في اوقات الصلاة الخمس لو ما خدش الجرعة اه يتجنن ما قدرش استني وقت الصلاة وقت الصلاة جري على الجنب هنرفدك ارفدوني هنطردك اطردوني مش عايزينك وانا مش عايزكم انا عايز ربنا لما تحب الصلاة والصلاة تمشي بدمك لما يمتلي بها قلبك لأن قلبك بيضخ الدم لجميع الأعضاء والجوارح والحواس فالقلب يضخ مع الدم حب لله فتبقى كل ذرة في جسمك بتحبه فتبقى عايش ليه وماشي في نور الشاهد ده مش موضوع النهارده اتهام التوبة أن تعترف أن التوبة حق واجب إيه؟ عليك فلما تأديها تحس إن أنت مقصر طب نتهم التوبة إزاي؟ أقول لك أنا بس تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول ابن القيم لا فلأنها حق عليك لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما وفاها حقها يخاف ألا تقبل منه يخاف أن يكون لم يبذل جهده في تصحيحها فلا يرضى الله منه جهده لا لا لا الثلاث كلمات دول محتاجين نقولهم تاني بس كل واحدة بصلاة اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله أولا وهذه قضية الخوف لسه واحد بيقول لي هو أنا هفضل مرعوب كده أنا من ساعة ما تبت وأنا مرعوب هاي هفضل مرعوب كده قلت له لا مش هتفضل مرعوب كده ده انت هتخاف وترجو هت ايه تخاف وترجو تخاف ألا تقبل توبتك وترجو أن تقبل توبتك اسمع كلام ربك عشان نوضح المسألة دي قال الله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية ها؟ نمرة واحد تقشعز منه جلود الذين يخشون ربهم اثنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى تقشعر وتلين هي هي إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم هم هم ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى بتوجع وبعدين تطمئن وبتخاف وبعدين تطمئن تقشعر وبعدين تلين هي دي انك لما تبدأ الطريق مع ربنا تخاف تخاف منه ان يعاق- ان يعاقبك بذنوبك اصل ذنوبك متلتلة صح ما انت كتير بتقول لي يا عم الشيخ انت ما تعرفش انا عملت ايه ده انا ما سبتش حاجة وحشة الا و... الا عملتها وما تعرفش انا عملتها ازاي ده انا عملت بلاوي صوت صح تقول لي انت لو عرفتها تعرف مني طيب ما بالك ان ربنا عارفها ومش سمعك بتقولها ده شافك وانت بتعملها وسمعك وانت بتقولها واطلع عليك فتبقى لما تتصور دي لما تتصور انه كان شايفك وانت عريان بتزني وكان شايفك وانت بتتسلل وتسرق وكان شايفك وانت بتعلي صوتك وتكذب وكان شايفك وانت بتأذي كان معاك وكان قادر عليك وسابك وأمهلك ومكنك وحلم عليك وصبر عليك لما تيجي تتوب بتتوب للي كان شايفك للي عارف بلاويك فجاي له وانت خايف منه ولكن تقول له اروح لمين اصلي ماليش غيرك انت الرحيم ارحم بي من امي فجيت لك وانا عارف انك هترحمني حسن ظني فلذلك تجيله خايف وراجي مرعوب وراضي تقول له لو قطعتني حتت انا استاهل ولكن انت كريم انا عارف ان انت هترحمني قلت لكم قبل كده حديث يسوى كيلو ذهب لا لا لا كيلو ده يسوى 100 كيلو ذهب لا لا لا لا ده يمكن يسوى مليون اكثر اسمع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ابن كثير في كتاب كتاب ايه كتاب النهاية في الفتن والملاحم وقال إسناده جيد بطمنك أهو. أن الله بعث رجلا فوزنت ذنوبه فرجحت كفة ذنوبه فقال الله خذوه إلى النار فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت ملائكة العذاب واخدينه ماشي كده ماشيين بيه فاعل يبص وراه فقال الله ردوه قال الله عز وجل هل ظلمك حفظتي قال لا قال هل لك حسنة لم تجدها عندنا قال العبد لا قال فلم تتلفت قال ما كان هذا ظني فيك يا رب قال الله أدخلوه الجنة الله الله كريم ما انا قلت لك ده كريم قوي والله لو تعرفه تحبه بس انت ما تعرفوش كويس شوف العبد يقول له يا رب ما كانش عشمي فيك كان عشمي انك انت برضو انا عارف ان انا مذنب وان ماليش حسنات بس عارف ان انت كريم هتدخلني الجنة فيقول الله ادخلوه الجنة قال الله ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم هو ربنا هيستفيد ايه من عذابكم ربنا مش عايز يعذبكم بالعكس ده ربنا بيحب انه يتوب عليكم ويغفر لكم ربنا بيحب انه يدخلكم الجنة قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ده هو ربنا عايز يتوب عليك بيحب بيحب انه يتوب عليك ويحب انه يكرمك ويحب انه يغفر لك قال الله الا تحبون ان يغفر الله لكم ما حدش نفسه ربنا يغفر له ده كل ليله يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه كل ليلة والآخر أقول لك توب تقول لي ادعي لي يا ربنا يتوب عليا طب ما تتوب وهو يتوب عليك بطل وهو يتوب عليك سبحانه فاتهام التوبة أولا أن تخاف أنك ما وفيتها حقها إزاي إزاي بس أنا لو قلت لك أن تخاف أن لا تقبل توبتك تقول لي طب أنا تبت ربنا ما يقبلهاش ليه ها لأنها فقدت عنصر الإخلاص فقدت إيه الإخلاص قل لي تبت ليه هو ده السؤال واحد طب اسمع كلام ابن القيم وبعدين نفصل يقول ابن القيم أن يكون قد تاب توبة عزة وهو لا يشعر كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس أو توبة المحافظين على منازلهم وحاجاتهم بين الناس أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق وصلت لا لسه أترجم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تبت لي هو ده السؤال ابن القيم ذكر سبع أنواع من التوبة هنا عد معايا أول نوع توبة أرباب الحوائج إن الواد يجي قبل الامتحانات ويصلي ليه عشان ربنا ينجحه انه رايح يكتب عقد مع واحد عشان يسافر السعودية يبقى قبل ما يروح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قال له انت تبت ليه طيب صلي على الرسول صلي انه تاب كتوبة ارباب الحوائج له حاجة عند ربنا مراته بتولد فاكر جدا وقالوا له والله احنا يمكن نضطر تولد قيصرية جري على الجامع ويتوضه يا رب ما معيش فلوس هيقولوا لي 300 جنيه يا رب آه. يبقى تاب من ترك صلاة الفجر ما تابش ده تايب ليه للحاجة او للإسلام ان هو فلس كان واد حليوة بيعاكس البنات اتخانق هو واد على بيت دب شوية مية نار في وشه ما ينفعش يعاكس يبدأ اه تنفع دي ممكن تنفع لو صدق وأخلص ودي كلام العلماء في توبة العنين من الزنا وتوبة الذي عمي وقطعت أطرافه من السرقة وقطع الطريق هل تقبل له توبة؟ العلماء يقولون أنه إذا صدق وأخلص قبلت وإلا فلا والله عليم بالسرائر والضمائر عشان كده انا عايزك تقف مع نفسك وقفه وتشوف انت تبت ليه تبت لله ولا لنفسك دي الاولانيه توبه ارباب الحوائج والافلاس الثانيه او توبه المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ربنا يسقيك من الجنة والسامعين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس لما بقى يعني مثلا سافر السعودية فهناك لقى وقت الصلاة كله بيقفل بدأ يروح يصلي ليه لان الناس هناك ما بيحبوش اللي ما بيصليش اللي بيصليش كافر قولا واحدا لا الناس هناك كلهم يحترموا اللحى ويوقروها عمل ايه تاب من حلق لحيه واعفى لحيته ده تاب لله اه واحد يقول لي اه كده بقى مش نافعه يعني ولا ايه قصدك ايه اقول لك تنفع لو صححت نيتك برضو بقول لك ده ربنا كريم قوي ما يقول لك لا عشان تتوب لازم ترجع من الاول لا وقت ما تتوب يقبل توبتك صاحب الشغل مطلع اتوبيس للحج ببلاش انا انا انا انا عايز احج انا انا انا اطلع معاهم قال له تدفع 500 ريال قال لا لا خليني بقى للسنه الجايه يبقى رايح يحج لله لا ده ابو بلاش اه كتر منه يا عم يلا اه يبقى ده لو راح يحج انتبه انا عايزك تدور تبت من السجاير ليه تبت من ترك الصلاة ليه تبت من المشي مع البنات ليه تبت من الوقوف على النواصي ليه تبت من سماع الموسيقى والاغاني ليه تبت من القعدة على القهوة ليه تبت من الشيشة ليه تبت من البانجو ليه تبت من مشي مع العيال الصيع ليه تبت ليه اقف وحرر نيتك قل له يا رب وعزتك وجلالك ما تبت إلا لك تقدر تقولها اعملها دلوقتي اعملها دلوقتي يلا فرصة دلوقتي حالا صح قل يا رب انا انا انا, أنا صحيح انت تعلم ان انا انت تعلم ما انت يا رب انت تعلم كل شيء تعلم ان انا لما تبت وقفت لحيتي انت عارف ان ما كانتش ليك ده انا ابويا مات سبتها اسبوعين لقيت السنية بيسلموا عليا قلت خلاص سيبها لكن انا دلوقتي يا رب بقول خلاص ليك يا رب ليك ليك وعزتك وجلالك قل له يا رب انا انا كنت بصلي عشان بس صاحب العمل سني ولو ما بصليش هي- هيقلشني لكن دلوقتي خلاص يا رب خلاص ليك يا رب تقدر تصح نيتك دلوقتي سهلة تقدر يلا هل نصحح نيتنا دقيقة كده صحح نيتك صح يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال ودي نقطة ما كنتش بحب أتكلم فيها كتير عشان في ناس بتزعل مني ومش عاجبها الكلام ولكن أنا بقول اللي عليا وأجري على الله خلي بالك أن الإنسان أحيانا قد يصلي ركعتين ليستريح تعبان يقوم يصلي ركعتين يحس ان ربنا مسح الهم من قلبه الركعتين ما بقولكش غلط ماشي بس عليك ركعتين لانك صليتهم لنفسك مش لله وصلت عشان كده العلماء يقولوا اياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة يعني إيه؟ يعني الواحد لو بيصلي عشان يستريح لو صلى وما استريحش بيبطل صح ولا مش صح اي لو هو بيقرا قران عشان بيستمتع يا سلام يا سلام شفت دي لو قرا مره وما لقاش دي يعمل ايه يبطل يبقى هنا ما بيقراش لله ده بيقرا لنفسه للحلاوه بتقتله الحلاوه دي وقلت لكم ان انسان كان مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين زعلان زعلان ليه عشان مش قادر الساعه 2 بالليل وصاحي وما بيصليش يا عم ما الاجر مكتوب ما هو ربنا بيقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل ايه صحيحا مقيما ولكن الموضوع مش موضوع الاجر موضوع لذة الخدمه عايز اقف اصلي اه يبقى قلبه تعلق بايه بلذة الخدمه مش الاجر ما كانش خدام لربنا ده كان بيلتزم بيستمتع واحد يقول لي امال فين وجعلت قرة عيني الصلاة قلت له قل له ده قال وجعلت قال ايه ما جعلت ماشي انا قرة عيني في الصلاة بصلي عشان قرة العين قال لا ده انا بصلي لله وربنا جعل الصلاة قرة عين فهمت فعشان كده تصلي لله ولما تيجي اللذة تبقى اللذة متعة زيادة عن الأجر لكن انت بتصلي للأجر بتصلي لله بتصلي ليه مش ليك وعشان كده لو سمعتوا الخطبة بتاع القابضون على الجمر هتسمعوا فيها ان مصيبة المسلمين النهاردة انصاروا عبيد انفسهم عمال اقول له في الشريط يا عبد نفسك تعال فانت عبد لرب اكبر هو الله ماذا تريد لنفسك اذا اتيت للملك يريحك من نفسك نعود الى موضوع التوبه اللهم تب علينا وعلى عصاه المسلمين أنه الأولية أنه تاب كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس اثنين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ثلاثة تاب للحال لا خوفا من دلالة هو ده قضية الحال إن واحد بيستمتع بالصلاة لما عصى ما بقاش يستمتع فبدأ يتوب عشان ترجع له المتعة مش بيتوب خوف من ربنا مش بيتوب لأن دي معصية ده بيتوب عشان الحال وصلت فلذلك لما تيجي تتوب المطلوب كل المطلوب خلاصة الكلام انك لما تيجي تتوب تتوب لمين لله بس مش عشان حاجة تانية او أنه تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب مثلا ولد كان بيدمن العادة السرية اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب فبطل ليه قال لك لا ده انا كده هخلص لما اتجوز اه يبقى ما تابش لله ده تاب للجواز للراحة من التعب في تحصيل الذنب كان ماشي مع واحدة مخلصة له فلوسه تاب منها عشان عشان يلم نفسه مش عشان ربنا تاب من السجاير لان كان كل يوم بيجيب علبتين ب 10 جنيه قال لك ده 300 جنيه في الشهر لا انا وفق يبقى تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب او انه تاب اتقاء اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه كان ماشي مع واحدة بطل يمشي مع واحدة احسن حد يمشي مع امه او مع اخته او مع بنته ما تابش لله تاب عشان خايف على فلوسه تاب عشان خايف على منصبه ما تابش لله أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه كان ماشي مع واحد زهق منها خلاص أبقى سني عشان ما تطلنيش تيأس مني آه زهق من المعاصي زهق من شرب الخمر بس خلاص أبقى سني عشان أكس بس الخمارة تاني زهق من السينما الافلام كلها بقت بايخه وساقطه وهابطه ومعاده ومكرره خلاص يبطل يدخل سينما بس مش لله ده عشان افلام هابطه اهي دي كلها افلام هابطه قصدي التوبات دي كلها اللي بيتوب مش لله يتوب لنفسه او لحاله او لضعف داعي المعصيه في قلبه وخمود نار شهوته هو اللي مش عايز مش تايب لله الأخيرة سبعة أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق مش لاقي شغل يقوم يتوب عشان ربنا يديله شغل اداك شغل يبقى ليك عند ربنا ايه
خلاص ما هو قال له كده أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا فلا أجر لك عند تبت لتعمل وقد عملت فلا فلا أجر لك عند
يبقى المطلوب دلوقتي ايه يا ابني المطلوب ايه ان احنا نتوب لله مش لحاجة تاني خالص طب ما هي علامات الاخلاص في التوبة
إزاي أتوب بإخلاص واحد
خوفا من الله
خايف منه ذي الجلال إن أنا خالفته لا يدخلني جهنم اثنين تعظيما لله وتعظيما لحرمات الله
اصل بحبه وبعظمه فلعظمته ما احبش اخالفه
وإذلالا له توبة بإخلاص
لخشية سقوط المنزلة عنده انك تسقط من عين ربنا مش احيانا بتعملها لما تقول لا مش عايز الشيخ يشوفني وانا في ايدي سجار احسن اسقط من نظره صح طب ما هو شايفك
الله شايفك
مراقبك عارفك فلذلك لما تيجي تتوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته واجلالا له وخشيه سقوط المنزله عنده وتتوب خوفا من الطرد عنه
خوفا منه الحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة إن قال الله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ ها لمحجوبون دول مين دول كي لا برضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فلذلك تتوب أحسن تخسر إنك تشوفه يوم القيامة يبقى تبت له
مش لغيره هذه علامات الإخلاص في التوبة اللهم ارزقنا الإخلاص في التوبة يبقى أنا دلوقتي بينت لك الآفات عشان تقلع الآفات وترميها وبينت لك الثمرات عشان تغرسها وتزرعها في قلبك واضح ما تتوبش عشان مليت من الذنب ما تتوبش عشان انت خايف على فلوسك ما تتوبش عشان خايف على صحتك ما تتوبش عشان خايف على منظرك قدام الناس ما تتوبش عشان انت زهقت من المعصية وإنما تب خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله وتعظيما لحرمات الله وخشية سقوط المنزلة عنده تب
لئلا تحجب عن وجه الله الكريم لذلك ينبغي أن نتبين العلل علل التوبة أنا عايزك تقف صراحة بصراحة كده تقعد مع نفسك وبمنتهى الوضوح والصدق وتقول أنا تبت ليه
فاتهام التوبة أولا معرفة علل التوبة
من علل التوبة أيضا
ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته أولها تاني دي تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا اوعى تنام طيب صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم من علل التوبة أيضا
التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة واحد كان بيدخن ففي يوم قعد كد- كل علبتين سلمون ولا كيلو سردين فبعد ما خلص أكل وشرب مية اعكد قلبي يا سلام لو سيجارة بقى دلوقتي آه دي هي قضية التفات القلب إيه؟ إلى الذنب الفينة بعد الفينة كل فترة قاعد بالليل بيذاكر كده وقدامه التليفون قام قال آه التليفون ده شاف آه، مغامرات اتصل والله كانت ليالي حلوة برضه آه دي من علل التوبة قاعد واحد معدي بعربية مشغل فيها أغنية لأم كلثوم قام سمع الأغنية قام اتهز كده يا ولد فين الأيام السوداء المنيلة بنيلة دي؟ آه هي دي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة الفينة بعد الفينة يعني كل فترة وتذكر حلاوة مواقعته المفروض لما تتذكر الذنب تبكي تحزن تتألم تتنكد تخاف تترعب لكن لو تذكرت الذنب قعدت تقول يا سلام يبقى انت كده ما تبتش محتاج تتوب من جديد عارف لما تبقى اخت منتقبه لابسه النقاب ازاي سواد خالص ماشيه في الشارع شافت واحده متبرجه بصت لها كده يا سلام فين ايامي انا لو لبست زيها كده اه هي دي ده التفات القلب الى الذنب لما انشتمت الاخت كان قبل كده زوجها يقول له حس يحس على طول لما التزمت خلاص عرفت حق الزوج فبقت مطيعه ومؤدبه ومحترمه فبدا هو اللي يقول لها حس تهس تقول له، معلش فين ايامي اه هي دي قضية التفات القلب إلى الذنب إنك تتذكر ذنوبك فما تندمش عليها المفروض إيه لما تتذكر لما مثلا جت خارجة البلكونة تنشر من غير كوانتي فزوجها بيزعلها مش كوانتي مين تقول له ما كنا بننشر بقميص النوم آه هي دي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته لما كنت في تيوة وكنت منافق مع مدير الشغل كان الكل أهلا حسنين بيه لما بدأت تلتزم أهو جه أبو دقن كاوتش قلت له ما أنا لو مفتري وبديك 30 شلوت على قفاك ما كنتش تقدر تعمل- تعمل معايا كده لا لا لا لا بالعكس ده لما يستهزئ بيك ينشرح صدرك تتذكر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون سعيشها تفرح إن ربنا وصفك بالمؤمنين إياك إنك تتذكر ذنبك مرة وتفرح بيه وتتمنى الرجوع ليه وتندم على انك تبت منه يبقى ما تبتش الحق ارجع تب تاني من اتهام التوبة او من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب الى الذنب سبب التفات القلب الى الذنب ضعف العزيمة ما هو لو عزيمته قوية كان زمانه مشي لدرجة انه لو التفت ما يشوفش الذنب فهمت دي ما هو لو انت في واحدة وقفت عكسك وانت طالع ماشي طريق مصر اسكندرية مثلا هي واقفة في شبرا واقفة كده مشبوهة مستنية حد يركبها لو انت فتحت لما لقيت نفسك في منها بتبص عليها مفيش صح لكن لو انت ماشي تتلكع بتفكر آه، ارجع
أبوف هتقف هترجع
فهمت فضعف العزيمة لو انت من اول ما بدأت تصلي زي ما قلت لك كده بدل ما الظهر اربع ركعات صليت قبل الظهر اربعة وبعد الظهر اربعة يوم ما تفرط هتفرط في ركعتين قبل الظهر يبقى اثنين قبل الظهر واربعة بعد الظهر لو زاد تفريطك هتسيب الاربعة اللي قبل الظهر وتصلي اربعة الظهر والاربعة اللي ايه اللي بعد الظهر لكن مش هتبطل الفرض ابدا لكن لو صليت الفرض بس اول تفريط يحصل في الفرض هي دي القضية هي دي القضية انك انت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بعشر دقايق تقوم على الاذان دي اوحش حاجة عندك صح يبقى من علل التوبة ضعف العزيمة عايزين نقوي العزيمة وكان في درس قبل رمضان اسمه تمارين العزيمة وتقوية الهمة لازم نعمل شوية تمارين للإحماء والتسخين عشان ندخل ما تجيلناش عضلة واحنا ماشيين لربنا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب البينة بعد البينة وتذكر حلاوة مواقعته فإنك إذا تذكرت حلاوة الذنب ربما تنفس وربما هاج هائجه فترجع من حيث أتيت ومن اتهام التوبة أيضا من علل التوبة طمأنينة التائب ووسوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان هذا من علامات التهمة من علامات التهمة ان الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير نقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص يقعد ده يعزم عليه مسجار لا انا بطلت يا عم بطلت ايه خد دي بس خد يا عم انا بطلت يروح نافخ في وشه يروح واخف اه ما تثقش في نفسك ابدا لازم تبقى دايما خايف تاب وكان بيكلم واحدة او ماشي مع واحدة بطل يرد على التليفون بعد فترة قال ما انا خلاص كده تمام مش عايزها تاني بدأ يرد على التليفون كلمته لو سمحت ما تكلمنيش دف بعد شوية اتصل التاني حضرتك عايزة ايه خلاص مش عايز اتكلم معاك دف ثالث مرة طب قولي لي طيب انا اعمل ايه انا اصلا انا خلصته هيرجع لها هاي هي دي المشكلة لا تطمئن ولا تثق في نفسك ابدا بل كن دائما على حذر ما تقربش خليك بعيد وخليك حذر ونسأل الله الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والنجاة من النار ايضا من علامات اتهام التوبة او من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا احنا كده طولنا ولا لسه والله بحبكم في الله بتفتحوا نفسي لما الاقيكم كده يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين اه عايزين نعوض الاسبوعين ممكن برضه طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبة في الله ان من علامات علة التوبة ان التوبة معلولة جمود العين انك ما تبكيش لان جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب شفت هي كده بما ان اذا بما ان عينك جامدة ما بتبكيش دليل ان قلبك قاسي وقلبك قاسي دليل ان لسه قلبك بيحب المعاصي لو قلبك تاب كانت عينك لانت قول لي معلش اصلا دموعي عزيزه قوي اقول لك عزيزه على مين على رب العالمين على رب العالمين اي أيوة والله كان في مره زوجه بتبكي فزوجها قال لها وفري الدموع دي احسن الدموع دي غاليه قوي ده دمعه منها تدخلك الجنه دمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عمرك عملتها سيبك من الصوات اللي في المساجد ده لا خاليا في بيتكم قاعد لوحدك محدش شايفك غير ربنا ولا حد سمعك ولا حد عارف انت بتعمل ايه وذكرت ربنا كده وتذكرت ذنوبك فخفت فرحت الدموع نازله من عينيك آه الدموع دي غالية قوي بتغسل قلبك قال بعض السلف ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء دموع عينك بتنزل في قلبك يا قوم قلوبكم على اصل الطهاره وانما اصابها من الذنوب رشاش نجاسه فدمعه من عين العين تطهر القلب بس شويه دموع من عينيك عمرك قمت بالليل كده حد شايفك ولا سمعك ولا عارف انت فين ولا بتعمل ايه واشتاق قلبك انك ترى وجه ربك فنزلت دموعك شوقا الى ربك عمرك عمرك مرة قعدت لوحدك حد شايفك ولا حد عارفك وتذكرت كنت ايه عاصب الايد وربنا كرمك وخد بايديك وجابك ففرحت بيه بربنا فنزلت دموع عينيك فرحا بالله دي انواع البكاء خوف او فرح او شوق لكن اللي بيعيط بعد كده بيعيط على ايه على ايه من كان باكيا على من مات فأحق من بكي عليه من الموتى قلبك إذا كنت تبكي على ميت فابكي على موت قلبك البكاء من خشية الله سبيل رضا الله عين لا تمسها النار خرج منها مثل رأس الذباب من الدم يعني بس كده من عينك ترضي ربك سبحان الملك خلق البحار والأنهار والمحيطات واستقرض منك دمعة دمعة من عينك أغلى من كل ده ولسه قلبك زي الحجر زي الصخر كان بعض السلف قد بكى حتى بكى الدم عينيه ما بقاش في دموع بقى ايه بقى يبكي دم قيل على ما بكيت الدم قال الا يكون قد صح لي الدمع خايف لا يكون الدموع ما نفعتش فجبت نم لعل ربك يرحمك ابكي ابكي من خشية الله ما انت ياما بكيت بكيت على جنيه ضاع منك على وظيفة ضاعت منك على حد أذاك على حد ظلمك على حد ضربك على هم ركبك على نكد لف بيك كل دي أسباب بكت ليها مش عارف تبكي مرة لله مش عارف تبكي مرة من أجل الله من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين أبكي ازاي للبكاء دواعي ابكي تذكر ذنوبك تبكي فإن لم تبكي تذكر غضب القهار وشدة بطشه فابكي إن لم تبكي ابكي حياء ممن عصيته وأعطاك فإن لم تبكي ذكر نفسك التقليب في جهنم بين أطباق النيران قال الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم قواش لهم من جهنم مهاد سراير سراير ايه نار ومن فوقهم غواش غواش الحفة غطا الحفة يبقى سرير نار وغطا نار سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم قل ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي أبكي على فوات الصالحين لك وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا ابكي قل لعينك يا عين ما هذا الجفاء يا عين كان بعض السلف إذا قرأ القرآن بكى فجاء يوم قرأ فلم يبكي فصار يضرب عينه حتى نفرت ويرمت ويقول ما لك جامدة لا تندي ابكي ابكي بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لمن عصى مر البكاء فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندمائي أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهر فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا ابكي ابكي من تياب بكيت ولا الدموع خلطت ندف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار آه يا ريت حد يبيع لي عين تبكي من خشية الله يا ريت نلاقي عين تبكي من خشية الله حينها تسعد قلبك أما الذي كان يبكي فصار لا يبكي ده موضوع مختلف بقى بتبقى مصيبة مصيبة كبيرة اسمع بعض السلف كانوا بيبكوا ازاي كان سعيد بن جبير يبكي الليل والنهار بكى حتى عمي كان ابو عمران الجوني اذا سمع المؤذن حصلت عيناه بالدموع من قول الله اكبر كان نهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي فقيل له نعالج عينيك على ألا تبكي قال دعوها فعماها شهادة لها شهادة هشام الدستوائي بكى حتى فسدت عيناه فكانت مفتوحة لا يغمضها ولا يرى بها لو جيت أعد لك السلف اللي عينهم عميت من كتر البكا هتزعل على اللي عينيهم عميت من كتر النظر للتلفزيون ومن كتر النظر للمتبرجات ومن كتر القعدة قدام الكمبيوتر ومن كتر مطالعة الجرايد ومن كتر الانترنت ومن كتر النظر فيه وفيه وفيه وفيه عينيهم راحت لغير الله يا ليت عيوننا تروح لله تبقى استشهدت في سبيل الله يزيد الرقاشي أبكى أربعين سنة حتى أظلمت عيناه وأحرقت الدموع خدوده سيبك من دول هاتفوا من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء ده مين؟ النبي بكى مرة حتى بل الأرض بدموع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما الرسول قال قدموه قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن لا يسمع الناس نأمر عمر بكاء عمر كان بكاء قال عبد الله بن عمرو بن العاص صليت خلفه إلي يوما صلاة الصبح فصلى بسورة يوسف فلما أتى عند قول عند قول الله إنما أشكو بث بأسي وحزني إلى الله سمعت نشيده من خلف الصفوف عمر كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء خطين سود كده حفرت الدموع في خديه مجرى عمر عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع أين البكاء أين البكاء لما قرأ عمر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجد وقال يا عين هذا السجود فأين البكي أين البكي أين البكاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا تباكوا نهنه لحد ما يجي البكاء افتعل لما البكاء يجي لك ابن مسعود عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ دموعا ملء كفه فألقى بها كان بعض السلف واقف يناجي الله فوق السطوح فبكى حتى نزلت دموعه من المزراب عارفين مزراب الماسوره اللي فوق السطوح بينزل بيها المطر ماء المطر اللي بيمسحه السطح بكى لما من كتر الدموع نزلت من الماسوره دي خرت على واحد ماشي في الشارع قال يا اهل البيت ماؤكم طاهر قال له اغسلها فانها دموع من عصى الله فين البكاء الدنيا أست قلوبنا جمدت عيوننا الغفلة أست قلوبنا وجمدت عيوننا اسأل الله اللهم إنا نسألك عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك كان الفضل الفضيل بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمع أهل الدار كان بيبكي وهو نايم وهو نايم بيبكي يلي صاحي ومش عارف تبكي من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة انك تستمر غافل ولا اطيل فاكتفي على هذا المقدار وقوفا عند قوله والا يستحدث بعد التوبه اعمالا صالحه لم تكن له قبل التوبه خلي بالك لسه اقعد اقعد لسه ما خلصتش يا دي ايمن ربنا يهديك صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وسلم ها ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة لازم أما تتوب
تعمل حاجات من الصالحات ما كنتش بتعملها قبل كده ان الحسنات يذهبن السيئات الا من تاب وامن و وعمل عملا صالحا لازم وعشان كده كل اللي بيرجع بيتوب وبعدين يرجع لانه ما عملش حاجه جديده
ما عملش حاجة جديدة لو
عمل حاجه جديده كان فعلا قدر يعدي في امان زي ما قلت لك الطريق كده كده شمال إلى النار ويمين إلى الجنة أنت ماشي شمال رجعت من الشمال لو وقفت في الوسط
شده ترجع تاني في طريق جهنم صح لكن لو مشيت في طريق الخير خطوتين لو شدة تبقى برضه في الامان في الأمان
لذلك انا والله احبكم في الله ودلاله على الخير وكما نبهت مرارا انني فقط دليل او دلال على بضاعه الله انا دلال بدل على بضاعه ربنا ونسال الله ان يستعملنا في مرضاته امام المسجد كتاب جديد بفضل الله عز وجل الى الهدى اتنا وعدتكم بجديد فاكرين كتير كتابنا الى الهدى اتنا ارجو انك تاخده تقراه وتديه لغيرك لانك فهتلاقي في علاج 30 سبب للفتور بعد الالتزام وعلاجهم لكي لا ترجع مرة أخرى أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وإلى الهدى أتنا